خليكم معانا في رمضان عيشوا في رحاب القرآن عيشوا في رحاب القرآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم في برنامج حكاية بس حكاية أنا الآن في مكان يسمى برأس محمد بعض الباحثين المعاصرين أخبر بأن هذا المكان متوقع أنه يكون المكان الذي التقى فيه الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام طبعا لما بنيجي نقرأ في القرآن الكريم كلمة مجمع البحرين ونقرأ في كتب التفسير كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله تكلم عن هذا المكان فمن العلماء مثلا من قال المجمع البحرين الذي التقى فيه موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام هو بحر فارس مع بحر الروم يعني خليج عمان اللي هو حاليا خليج عمان مع الخليج العربي وبعض العلماء تلاقيهم بيقولوا ايه يقولوا لا لا لا لا مجمع البحرين مش خليج عمان مع خليج البح... الخليج العربي انما مجمع البحرين اللي موجود في طنجة عارف انت البحر المتوسط اه مش بيلتقي مع المحيط الاطلنطي اه عند مضيق جبل طارق عند المغرب ايوه بعض العلماء بيقول ان مجمع البحرين هناك عند مضيق جبل طارق لما بيلتقي البحر المتوسط مع المحيط الاطلنطي وبعض العلماء قال لا مجمع البحرين فين المجمع البحرين عبارة عن النهر الأزرق مع النهر الأبيض لما يلتقي النهر الأزرق والنهر الأبيض يعني كأنهم بيقولوا ناحية السودان يبقى واحد بيقول لي ناحية المغرب وواحد بيقول لي ناحية السودان وواحد من العلماء عليهم رحمة الله بيقول لك خليج عمان مع الخليج العربي لا وبعض العلماء يقول لك ايه يقول لك شوف بقى مجمع البحرين هو البحر الأحمر اللي هو طبعا كان يسمى بحر القلزم بحر القلزم مع النهر او البحر بتاع الاردن الاجتماع مع بحر القلزم اللي هو الاحمر مع بتاع الاردن قالوا ده مجمع البحرين اقوال للعلماء عليهم رحمه الله حتى بعض العلماء قال ليس هناك فائده ان نعرف اين مجمع البحرين المهم التقى موسى بالخضر عليهما الصلاه والسلام لكن في الحقيقه بعض الباحثين قال كلام رائع قوي قال مجمع البحرين في المكان اللي انا موجود فيه ده طب ازاي يا عم انت جبت مجمع البحرين المكان ده ازاي قال لك شوف بقى المكان اللي انا موجود فيه ده فين يا جماعه لما تبصوا في الخريطه وتلاقي السبعين كده وبحر الاحمر كده اللي هو البحر القلزم الصبع الاول ده الايه خليج السويس والصبع الثاني ده الايه ده الخليج الايه خليج العقبه والمكان اللي في النص ده اللي بيجمع ما بين الاثنين اسمه ايه هنا بقى اسمه رأس محمد الحتة اللي انا واقف فيها راح هو قايل ايه قال خد بالك ادي خليج السويس يا جماعة اهي خليج السويس على شمال اهي طيب وخليج العقبة اهي على يميني يبقى ادي خليج السويس وادي خليج العقبة الاثنين دول التقوا مع بعض في بحر القلزم الاثنين التقوا مع بعض في بحر القلزم قال لك هو ده بقى المجمع هو ده الايه هو ده المجمع يعني ايه صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هذا الباحث بيقول ان انا عندي يا جماعة بحرين ده ده اسمه خليج ما خد بالك بس اللغة العربية بتقول ان معنى كلمة البحر الماء الكثير طالما في ماء كثير يسمى في لغة العرب بالبحر حتى إن كان عذبا أو مالحا لكن احنا جعلنا إن المالح هو الذي يسمى بحرا والعذب في, في الغالب نسميه نهرا ولا نسميه بحرا لكن كلغة عرب لغة العرب البحر المكان المتسع العميق اللي فيه ماء كثير هو ده معنى كلمة البحر ولذلك خليج السويس يسمى بحرا وخليج العقبة يسمى بحرا الاثنين يا جماعة بيلتقوا في بحر القلزم المجمع نفسه قال لك خد بالك بقى الباحث ده قال لك لو انت دورت على خليج عمان والخليج العربي الاتنين مش بيتجمعوا مع بعض ما يتسموش مجمع يعني ايه ما يتسموش مجمع هقول لك يعني ايه لما انا اقول كلمة مجمع في اللغة العربية يعني ايه مجمع في اللغة العربية اجتمع الشيء يعني ايه اجتمع الشيء الشيء المفترق اجتمع يعني اجتمع الشيء يعني عمل ايه مجمع الشيء يعني اجتمع يعني في جمع الاثنين اتضموا على بعض طب فين دول الاثنين اللي بيتضموا على بعض هل خليج عمان والخليج خليج عمان والخليج العربي بيتجمعوا مع بعض لا مش بيتجمعوا بيلتقوا مع بعض فقال في فرق بين كلمة جمع وكلمة التقاء ده خليج عمان بيلتقي بس مع الخليج العربي طب والبحر المتوسط بيلتقي بس مع المحيط الأطلنطي في الحتة في طنجة عند مضيق جبل طارق ولذلك يجي يقول لك ايه خد بالك طيب والناس اللي قالت البحر الأحمر اللي هو بحر القلزم مع النهر بتاع الأردن قالوا ده ده اسمه التقاء طيب والناس اللي قالت في السودان النهر الأزرق مع النهر الأبيض قال لك قال لك ده برضه ما اسمهوش مجمع امال اسمه ايه اسمه التقاء هو القرآن الكريم قال التقاء ولا قال مجمع مجمع يعني ايه بص الاتنين بيصبوا في النهاية في مكان واحد خليج السويس اهو خليج السويس الشمال خليج العقبة اهو على يميني الاتنين بيصبوا في مكان واحد بيتجمعوا في مكان واحد وبعدين انا هقول لكم على حاجة بعد ما تصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام لو احنا فكرنا موسى عليه السلام كان في انه مكان اغلب احداث بني اسرائيل كانت فين نبي الله اسرائيل مش جه مصر بدعوة من نبي الله يوسف لما دعاه نبي الله يوسف وهو هنا في مصر دعا نبي الله إسرائيل اللي هو يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام وجلس هنا وجلس الأصباط هنا وجلس العائلة هنا طب وبعد ما جلسوا هنا خرج موسى عليه السلام أيضا هنا في مصر طيب وأغلب أحداث بني إسرائيل اتيه كان هنا ما خرج لم يخرج بنو إسرائيل من مصر إلا لما أخرجهم مين لما خرجوا مع نبي الله يوشع بن نون عليه السلام اللي هو أصبح نبيا بعد موسى وهارون لبني إسرائيل بدأوا يخرجوا معاه بقى إلى بيت المقدس وفتحوا بيت المقدس يبقى معظم أحداث بني إسرائيل كانت فين كانت هنا وموسى عليه السلام كان هنا انتم متوقعين ان نبي الله موسى ذهب ليلتقي بالخضر فطلع من مصر لغاية المغرب لغاية طنجة يعني خد مصر وراح دخل على ليبيا ودخل على تونس ودخل على الجزائر وطلع على المغرب علشان يوصل مد... طب المسافة دي هتاخد كام ده لما غاب موسى عليه السلام أربعين ليلة عن قومه عبدوا العجل لما غاب أربعين ليلة بس عبدوا العجل طب المسافة دي كان هياخدها في كام رايح جاي بس لا طيارة ولا سيارة ولا شيء كان هياخدها بكام لا لا لا أنا مش متوقع أبدا أن هو كان المكان في طنجة في المغرب زي ما بيقول محمد بن كعب أنا مش متوقع كلام محمد بن كعب ولا متوقع كلام قتادة ليه أصل قتادة رحمه الله بيقول اللي هو بحر فارس مع بحر الروم اللي هو المكان نهون المكان بحر الفارس مع بحر الروم اللي هو ايه اللي هو خليج عمان مع الخليج العربي ده خليج عمان مع خليج العربي الناحية التانية للبحر الأحمر يعني الناحية التانية يعني يعني مصر تعتبر للبحر الأحمر مصر تعتبر فين تعتبر في المغرب طب وخليج عمان والخليج العربي يعتبر في المشرق الناحية التانية يعني عدى ازاي موسى وذهب ازاي الى ان يصل الى هناك والمسافة دي خدت كام وبرضه أنا مش متوقع أنه نزل تحت على السودان عند النهر الأزرق مع النهر الأبيض برضه أنا مش متوقع دي برضه المسافة كبيرة وغير أن المسافة كبيرة كمان في حاجة مهمة جدا أن النهر الأزرق مع النهر الأبيض ده زي ما بيقول الباحث اسمه التقاء مش مجمع حاجتين بيتجمعوا هو ممكن يكون بحر القلزم مع نهر الأردن طب ما ده برضو اسمه التقاء فين المجمع الباحث المعاصر ده بيقول لك ايه مفيش مكان اسمع اسمع العبارة دي مفيش مكان على ظهر الأرض ايه على ظهر الأرض بيجتمع فيه بحران بيجتمع فيه بحران في مكان واحد إلا المكان اللي أنا واقف فيه ده ما يتجمعوش مع بعض يلتقوا ماشي لكن جمع لأ ادي خليج السويس وادي خليج العقبة وادي الاتنين بيتجمعوا في مكان واحد فهذا المكان متوقع متوقع أن يكون هو المكان الذي التقى فيه نبي الله موسى عليه السلام بنبي الله الخضر عليه السلام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع أنبياء الله صلوات الله وتسليماته عليهم وبعض العلماء يقول لك أصل موسى عليه السلام تزوج من امرأة من أثيوبيا لا أثيوبيا مش أثيوبيا اللي تسمى أثيوبيا الآن لا كلمة أثيوبيا في القديم كانت تعني السودان الحالية يعني لما تلاقي في القديم كلمة أثيوبيا مش بيقصدوا بها أثيوبيا الحالية لا بيقصدوا بها بيقصدوا بها كما ذكرت لك السودان الحالية وقالوا أنه تزوج امرأة من هناك ونحو ذلك إذا متوقع هذا المكان المكان اللي احنا فيه ده عجيب قوي في صخرة هنا اسمها صخرة ست- الأسد اهي موجودين عليها فوق صخرة الأسد دي إيه لو أنك رأيتها من بعيد وهنحاول نجيب لك الشكل بإذن الله لو أنك رأيتها من بعيد تحس بأن أو ترى بأن أشد أسد جاسم كده ك- و- و- وإحنا موجودين فين كأننا نقف الآن على الرأس وفي مكان المرسى اللي هو ركب منه موسى والخضر عليه السلام المرسى اللي هم ركبوا منه السفينة زي مفسورة الكهف على بعد حوالي 300 متر من هنا تقريبا العجيبة بقى ان في صخرة هنا على بعد 2 كيلو من المكان اللي انا واقف فيه ده وانت داخل من رأس محمد على هذا المكان في صخرة برضو احتمال لان احتمال هي اللي كان نايم عندها موسى عليه السلام ويوشع ابن نون حاجة عجيبة قوي قوي قوي بعد ما تصلوا على الرسول الصخرة دي ما بينها وما بين المكان ده وهي بتصب كده في المية ما بينها وما بين المكان ده حوالي 2 كيلو تخيلوا ان في ممر مائي موجود 2 كيلو من اول الصخره دي لغايه هناك عمره ما بيجف ابدا بيسموه هنا ايه بيسموه الخليج الخفي هقول لكم على حاجه ده موضوع المجمع ده موضوع نكمله ان شاء الله باذن الله في الغد ان شاء الله عشان نحكي ايه اللي حصل في المجمع اصل حكايه برنامج حكايه بس حكايه هنسمع الحكايه وناخد العبره والعظه أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احكي لكم حكايه حكايه خليكم معايا من سيره الهادي او قصه في ايه موقف لصحابي في سند وروايه حكايتنا في الدين والدنيا